سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي على بطون قريش يا بني فهر يا بني عدي فخرجت قريش وخرج أبو لهب والنبي عليه الصلاة والسلام نادى قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم في وراء الوادي ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة في رواية قالوا ما جربنا عليك كذبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب تخيل كده الكلمة اللي قريش قالت وصف للنبي عليه الصلاة والسلام ما جربنا عليك إلا صدق ما جربنا عليك كذبا قط يعني كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم حتى في النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة كان ده كان قبل البعثة كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة بعد الهجرة قال عبد الله بن سلام وكان حبر من أحبار اليهود قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه ناس أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله فسيدنا عبد الله بن سلام كان عندهم في التوراة علامات النبي عليه الصلاة والسلام فخرج علشان يشوف العلامات دي فقال فخرجت مع الناس فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان الصدق يرى في وجهه يعني سيدنا عبد الله يقول لما استبنت وجه رسول الله لما نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب يستحيل الوجه ده يكون وجه إنسان كذاب فلدرجة صدق النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس وصدقه مع ربه سبحانه وتعالى إن الصدق ده كان بيرى في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الصدق الصدق لما هرقل يعني شهادة عدو النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش مش بس دي شهادة صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا بس شهادة قوم النبي عليه الصلاة والسلام اللي عاشوا معاه دي شهادة العدو في فترة المدة اللي هي صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام تعاهد مع قريش معاهدة يكون في صلح قتالها يقف عشر سنين في الفترة دي بدأت التجارة ترجع للمجرى الطبيعي بتاعها فسافر أبو سفيان مع جماعة من قريش وراحوا بلاد الشام كان في الفترة دي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يراسل ملوك الأرض فوصلت الرسالة إلى هرقل عظيم الروم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لي آيات يعني فيها ترغيب في الإسلام ونذير من ترك الدعوة في الفترة دي هرقل حب يعرف مين صاحب الرسالة مين اللي أرسل الرسالة دي يعرف يسأل عنه فسأل هل موجود في أرض الشام حد من جزيرة العرب فبعت جاب المجموعة اللي من قريش اللي كان على رأسها أبو سفيان ابن حرب في الفترة دي أبو سفيان عدو للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كانش لسه أسلم أبو سفيان أسلم بعد الفتح في الفترة دي لما هرقل أرسل لأبو سفيان جه مع المجموعة هرقل قال لأبو سفيان يتقدم وقال ترجمان قل لهم إني سائل هذا عن هذا الذي بعث فيه الذي يزعم أنه نبي عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن كذبني فكذبوا فتقدم أبو سفيان وبقيت إيه المجموعة من قريش واقفين وراه ولو أبو سفيان قال كلام مخالف للصدق فهي اللي ورا هيشاوروا لهرقل فبدأ هرقل يسأل أبو سفيان أسئلة في غاية الجمال فقال من ضمن الأسئلة قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال يعني كنت بتتهمه أنت دلوقتي هو أنت عدو لي ومحارب لي كنت بتتهم الشخص ده اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب قبل أن يقول ما قال أبو سفيان قال فقلت لا فقال في الآخر بقى تعليل هرقل في نهاية الحديث قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فهرقل قال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله يعني إذا كان هو أصلا لا يكذب على الناس فإزاي إن هو هيكذب في تبليغ الرسالة على الله شوف ذكاء هرقل وهنا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صفة الصدق صفة ظاهرة عند النبي عليه الصلاة والسلام جدا ودي من أحب الصفات إلى ربنا سبحانه وتعالى والصدق ده يكون إما صدق مع الله سبحانه وتعالى صدق النية إن أنت تكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى لما تتكلم كلام تكون الكلام ده أنت ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى لما تفعل فعل معين تتصدق بصدقة تصلي الصلاة يكون القصد بتاعك ربنا سبحانه وتعالى نيتك لله سبحانه وتعالى الصدق مع الله الصدق مع الناس الصدق في القول لما تقول لإنسان كلمة الكلام ده يكون موافق للحقيقة للباطن اللي في قلبك وعلشان نعرف قيمة الصدق تخيل المجتمع لما يغيب منه الخلق ده تخيل المجتمع ينتشر فيه الكذب الكذب في البيع والشراء الكذب في يعني واحد بيغشك وهو بيبيع لك سلعة ويكذب عليك ما يبينلكش العيوب اللي فيها او يكذب عليك في الثمن او رايح تصلح عربيتك او حد حاجة عندك في البيت حصل فيها مشكلة فتجيب حد يصلحها وتتخيل الكذب لما ينتشر في نقل المعلومات وينتشر في حتى الأبحاث العلمية لو الكذب انتشر في مجتمع هيبقى فيه أزمة كبيرة جدا ومشكلة فعشان كده الصدق ده خلق مهم جدا في ديننا والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في الصدق وعرفنا أن الصدق ده هو طريق الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق في رواية قال إن الصدق يهدي إلى البر يعني لما تكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى وصادق مع الناس الصدق ده يوصل الإنسان ويهدي الإنسان لكل طرق الخير إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة قال وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق يعني وإنت بتتكلم تتحرى الصدق في كل كلمة وإنت بتوعد إنسان وعد تتحرى الصدق في الكلمة دي في الوعد اللي إنت بتوعده الإنسان ده وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق يبقى لقب الإنسان ده عند ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ده صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة وقال فضيل رحمه الله ما من مضغة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من لسان صدوق وما من مضغة أبغض إلى الله سبحانه وتعالى من لسان كذوب أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صارم ولما نشوف قدوة لينا نقتدي بها في الصدق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مش هنلاقي حد زي سيدنا كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك في وقت كان المسلمين محتاجين كل مسلم يطلع في الغزوة دي النبي عليه الصلاة والسلام انتدى بالناس للقتال وكان سفر بعيد جدا والصحابة هيطلعوا في وقت حر شديد ومسافة بعيدة وفي وقت الثمار كانت يعني خلاص يعني اللي عنده بستان واللي مستني ال ال التمر يطلع والفاكهة تطلع ده وقت الحصاد وقت اللي هو يجمع المال فكان اختبار صعب جدا وابتلاء شديد سيدنا كعب كان في الوقت ده كان معاه المال وكان عنده القدرة البدنية وكان قادر ان هو يطلع وكان قوي رضي الله عنه ما تخلفش عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي موقف من المواقف قبل كده اللي النبي عليه الصلاة والسلام خرج فيها يريد القتال سيدنا كعب تخلف عن غزوة تبوك قصة معروفة في في نهاية القصة بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل تبوك وسأل عن سيدنا كعب بن مالك تمهيدا للي هيحصل القصة التربوية الجميلة لما النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على المدينة وهو راجع في الطريق سيدنا كعب بدأ يفكر هو أنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يجي هقول له إيه الموقف اللي هيخرجني من ال- من الأزمة اللي أنا فيها دي ومن غضب النبي عليه الصلاة والسلام هو إن أنا ممكن أقول إن أنا كان عندي عذر زي ما كل المنافقين عملوا كل واحد بدأ يروح للنبي عليه الصلاة والسلام بيعتذر بعذر معلش أنا كان عندي ظروف ما عرفتش أطلع سيدنا كعب قال طفقت أتذكر الكذب يعني إيه وأستعين بذلك على كل ذي رأي من أهلي أسأل الناس أقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه فلما عرفت ان النبي عليه الصلاه والسلام اقبل على المدينه خلاص وصل قال زاح عني الباطل كل الافكار اللي كان الشيطان بيلقيها في نفسي واللي كانت النفس الاماره بالسوء ب- بتامرني بيها ان انا اكذب على النبي عليه الصلاه والسلام واعتذر باي عذر زاح عني الباطل واجمعت صدقه فلما النبي عليه الصلاه والسلام وصل المدينه دخل بدا آه، كل منافق من المنافقين يدخل على النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر بأعذار النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أعذار ويكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى فقال كعب رضي الله عنه فلما دخلت فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال تعالى سيدنا كعب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت أمشي حتى جلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك إيه اللي خلاك ما تطلعش معانا في غزوة ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر تخيل الموقف ده كان ممكن ان هو يكذب كان ممكن ان هو يقول اي حاجة لكن سيدنا كعب اختار اختيار الصعب اختيار الصدق قال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر لقد أوتيت جدلا أو أعطيت جدلا يعني يقول أنا أصلا شاعر يعني أقدر إن أنا ممكن أبقى قاعد في أي مشكلة في ناس عندها إيه القدرة دي ممكن يكون غلطان لكن يقعد يحور الكلام ويكذب يحسسك إن إيه أنت اللي غلطان مش هو اللي غلطان قال لقد أعطيت جدلا يعني أعرف أجادل بالباطل وأكذب وأقول حوارات فأخرج من سخطك بعذر لكن أنا قلت إيه سيدنا كعب يقول آه إني ظننت لو أني حدثتك بحديث كذب ترضى به عني شوف هنا النظر لو أنا قلت لك كلام كذب علشان أرضيك ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه ولو حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تزعل مني شوية إني لأرجو فيه عفو الله أو عقب الله إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني ويخلي النبي عليه الصلاة والسلام يرضى عن سيدنا كعب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق يعني ده الوحيد اللي صدق هو طبعا مع سيدنا هلال آه، بن ربيعة وسيدنا آه، سيدنا مرارة بن الربيع وسيدنا هلال بن أمية رضي الله عنه بقيت كل المنافقين اعتذروا النبي عليه الصلاة والسلام بأعذار النبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فضل سيدنا كعب خمسين ليلة خمسين يوم تربية علشان التخلف عن غزوة تبوك رغم ان هو صدق مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصدق ده كان ليه تمن كان ليه منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلة عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات فيها تشريف وتكريم لسيدنا كعب قال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني خليك زي سيدنا كعب بن مالك خليك صادق زي سيدنا كعب بن مالك عشان كده الجنيد رحمه الله قال إن حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب يعني علشان تكون فعلا صادق حقيقة الصدق إن أنت تصدق في مكان في وقت مفيش حاجة تنجيك غير إن أنت تقول كذب أنت تظن كده إن الكذب هو اللي ينجيك في الموقف ده طيب إيه الأسباب والوسائل المعينة على الصدق أول حاجة إن أنت تعمل زي ما سيدنا كعب عمل كده بالظبط سيدنا كعب تفكر في ربنا سبحانه وتعالى كان بيراقب ربنا سبحانه وتعالى كان الهم مش ان انا اخرج من الموقف وخلاص الهم ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى فالمراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كل كلمة بتقولها لو انت عندك يقين ان الكلمة دي هتلاقيها في الميزان يوم القيامة هتحاول تتحرى الصدق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الحاجة التانية الحياء الحياء خلق ان شاء الله هنتكلم عنه لكن هو اللي منع ابو سفيان وهو كافر ان هو يكذب أبو سفيان في الفترة دي كان على الكفر ولما هرقل قال قال قدم قال لترجمانه إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه يعني لو هو كذب عليا شاوروا لي بس إن هو بيكذب قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه لولا ان انا استحي ان هم يقولوا ابو سفيان وهو كافر لولا الحياء ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه الحاجه الثالثه يا صحبه الصادقين زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحاجه الرابعه ان احنا ننشر الصدق في الاسره في البيوت احنا عندنا مشكله ان انت عايز تربي ابنك على الصدق ومع ذلك ممكن دلوقتي تلاقي حد بي... بيتكلم في البيت والاب بيقول لابنه لو حد سال عليا قول له ان انا مش موجود فانت كده بتربي ابنك على الكذب مش على الصدق النبي عليه الصلاه والسلام كانت التفاصيل دي مهمه كان في في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن عامر قال يعني دعتني امي في في يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعالى اعطيك تعالى هديك حاجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه هتدي له ايه قالت يا رسول الله تمرة هدي له تمرة فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك أو كتبت عليك كذبة يعني احنا الحاجات التفاصيل النبي عليه الصلاة والسلام البسيطة دي بيعلمنا ان احنا نصدق فيها عشان كده قال الشاعر عود لسانك قول الخير تحظى به إن اللسان لما عودته معتاده جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة خير خلق الله ترا من لدرب الدين لا